جمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئ أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله هذا خلق الله الكلمة لوحدها آية لأنها جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى هذا هذه إشارة ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى كل ما خلق حتى نتدبر ونتأمل ونستفيد ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر إلى الطعام والشراب قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه والطعام مليان مليان آيات من آيات الله سبحانه وتعالى ال- المخلوقات لها مدلول عجيب ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن آياته قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ربنا سبحانه وتعالى له آيات مقروءة وآيات مشاهدة آيات قرآنية وآيات كونية آيات منزلة من عند الله سبحانه وتعالى وآيات مخلوقة هذا خلق الله النهاردة سنقترب من مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى احنا علاقتنا به قد تكون علاقة خوف ورعب ولكنه مخلوق منظم وله وله قواعده وله حياته وله طريقته في كل شيء في الطعام شراب له طريقته في تنظيم العلاقات الأسرية له طريقته في مين أهم من مين داخل الأسرة الواحدة الحقيقة آه، ال- ال- المسألة ده هي محتاجة وقفة وتأمل قبل ما نبدأ لازم اقول لكم الاول احنا هنت- هنقترب من مين النهارده من خلق الله سبحانه وتعالى احنا سنقترب من الاسود من الاسود هنقترب من الاسود عشان نتعرف على جانب مش كل جوانب حياة الاسود لان احنا لينا وقفة اخرى مع الاسود في حياتها وفي طريقة تعاملها النهارده احنا هناخد جزء واحد من حياة الاسود وهي ال- ال- الحياة في جيش الأسود الحياة في جيش الأسود حلقتنا الليلة دي بعنوان جيش الأسود احنا بناخد ليه جيش الأسود بالتحديد ليه ما خدناش الحنية والرحمة ليه ما خدناش آه، الذكاء والفطنة لأن جيش الأسود ده أحد أهم الجيوش التي إذا نظمت ينجحوا إذا ما نظمتش يفسدوا و- ويفشلوا جيش الأسود ال- القوي لابد إنه يبقى قوي القوي لابد إنه يبقى قوي لو ضعف في يوم من الأيام مش هيبقى له جود عشان كده احنا هناخد هناخد النهارده هذا الدرس اللي يضعف ملوش وجود هناخده منين هناخده من درس جيش الأسود لأن الأسد ملوش أي لازمة في الدنيا ولا ليه أي داعي لوجوده لو كان ضعيف حتى هم الأسود نفسهم الدراسات اللي اتعملت عليهم ال ال الأسد اللي يحتاج لحنية من أبيه وأمه يبقى أسد ضعيف يبقى مش هيعرف يصطاد بعد كده لذلك لما يلاقوا أسد آه، وهو صغير بيتنطط مع أبوه وبيخربشه وبيجري ويتخانق مع إخوانه يقولوا ده هيبقى قائد لما يلاقوا الاسد حنين كده ولطيف وعايز آه، يعني يحب ابوه وابوه يحبه ويعطف عليه و- يقولوا ده الاسد ده هيكون ضعيف ما ينفعش للقياده عشان كده اللي عايز يبقى اسد ما يضعفش النبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في حياه الاسود مكتملة ال ال ال الأسلحة جيش الأسد أو جيش الأسود مكتمل الأسلحة هناك من يصطاد وهناك من يساعد على الصيد وهناك من يفترس الفريسة وهناك من يراقب ويعاين ويحافظ ويحمي القطيع لازم الأمور تبقى كده مش هينفع تبقى قوي لوحدك مش هينفع تبقى قوي من غير ما إخوانك يبقوا حواليك ويساندوك مش هينفع تبقى قوي من غير ما تختار لك قائد قوي يساعدك ويعينك ويسددك أيوة بيسألوا واحد من الأعراب بيقولوا له بما تفوقتم انتوا ليه ليه أقوياء قال أما نحن فألف يقول إحنا عددنا ألف إنسان وفينا إنسان حازم واحد يقول إحنا إحنا ألف بني آدم وما فيناش غير شخص واحد فقط هو الحازم وهو القوي فينا فأطعناه فأصبحنا ألف حازم يعني هم ألف بس فيهم حازم واحد لما ق- ق- يعني قودوه وريسوه آه، أصبحوا ألف حازم لما يمشوا تحت أمره وبكلامه وبطريقته أصبحوا هم كمان هو قوي أصبحوا هم أقوياء هو حازم أصبحوا ألف حازم هو ذكي أصبحوا ألف ذكي أصبحوا ألف ذكي عشان كده لما الإنسان يريس عليه آخر يعني يختار له رئيس ويختار له قائد له قوي وله دين وله أمين وله آه، آه، ذكي يبقى بيحكم على هذه الأمة بالفشل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال أنهم من أهل النار مين يا رسول الله قال الذي يبايع إمامه لدنيا الذي يبايع إمامه لا يبايعه إلا إيه إلا لدنيا يقول إيه؟ الإمام ده أنا هستفيد إيه لما بايعه فلوس آه ومنصب آه وولاية آه وهيقربني منه وهيخليني آه في الحاشية آه طيب وهتروج له وهتعمل له دعاية وهتخلي الناس تقتنع بيه آه في صحيفتك كل الكلام ده لأنك وليت أو ساعدت على ولاية من لا يصلح س- وليت او ساعدت على ولايه من لا يصلح اهو الكلام ده مش موجود في جيش الاسود الكلام ده مش موجود في جيش الاسود الاسد ال- الاسود ال- القوي هو اللي يبقى قائد القوي هو اللي يبقى امامهم القوي هو اللي يقود المسيره يكون قوي ويكون عنده غيره وحميه ويبقى شخصيه تستحق القياده لكن انت تساعد على قيادة ضعيف كله هيبقى ضعيف تساعد على قيادة واحد لا يفهم الكل مش هيفهم تساعد على قيادة واحد ما عندوش دين هيخلي الكل ما عندوش دين عشان كده بقول لكم احنا هن- يعني نستفيد ايه اوعى تبقى ضعيف واوعى تولي عليك ضعيف سواء كان ضعيف في دينه او ضعيف في دنياه الاثنين ما ينفعوش لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لبني إسرائيل قائدا ربانيا لما أراد الله أن يكون لبني إسرائيل قائدا ربانيا جعله قويا جعله قويا رجعوا كده في- في سورة البقرة قال بنو إسرائيل لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قال فإن الله قد بعث عليكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا وأنا ونحن أحق بالملك منه قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم الإمام لابد يكون عنده عقل راجح ويكون شخصية قوية ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوه جزاكم الله خيرا يا أخي أيمن أهلا والله يا أخي وسهلا أنا وجهت نداء آه، منذ يومين لمولاي عبد الله وأعلنت فيه نبأ العائز بالبيت المستجير بالله وإني أحمل آية الله في النفس ووجب إخراجها لأهل العلم والعلماء وكنت دعوت الشيخ آه، العلامة الأستاذ علول النجار ليعتد بالأمر الله
انا مش سامع كويس الحقيقه انا مش سامع كويس الاتصال انفصل للاسف في اتصال اخر ف ال- ال- آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة لازم تبقى قوي ولازم تختار القوي ولازم تختار الدين ولازم تختار صاحب الفهم الراجح لازم المسألة ده أنا عايز أقول لك كمان إن أنت شخصيا كمان لازم تبقى قوي الأسود عندها مخالب وعندها عضلات وعندها أنياب لو حاجة من دي اتكسرت أو اتجرحت غالبا الأسد ده بيموت غالبا الأسد ده بيموت يعني لو أسد هو بيصطاد المخالب بتاعته انخلعت خلاص ما ينفعش أسد يبقى مفترس و- وبعدين يجي يجي يمسك بمخالبه أو يجي ين- ينشب مخالبه في الفريسة و- وبعدين يلاقي نفسه مش قادر ومجروح وتعبان وصوابعه وجعاه سيفترس سيفترس لأن وظيفته ما بتبقاش إلا ك- كشخصية قوية كشخصية مسيطرة ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ازيك يا وسهلا شيخ أمين أهلا يا أم خالد إزيك ر- ربنا يبارك فيك يا رب آمين ما تزعلش مني والله اوعى تزعل مني ليه أحيانا والله التليفون ما يجمع والله لكن أنا ولا حلقة إلا ما بشوفها والله يا شيخ أمين الله يبارك ربنا فيك يبارك فيك ويبارك في سعيك وما شاء الله على البرامج اللي بتعملها جميلة جميلة ما شاء الله كلها عظة وكلها يعني الناس بتستفيد منها بطريقة كبيرة جدا والله الله يبارك يعني ما فيك تعرفش الناس هنا بتحب البرنامج ده قد ايه والله الحمد لله ربنا يبارك فيك يا شيخ امين وبارك في في جميع من يعمل في هذه القناه المباركه اللهم لك وعلى راسهم الشيخ محمد حسان والاستاذ محمود حسان ربنا آمين.
يبارك فيكم جميعا يا رب آمين وأنت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، السلام عليكم ورحمة نهى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله آه، لو سمحت حضرتك انا كنت آه، هعمل يعني عملية كده معينة فكان المستشفى مش عايزة تحجز لي قبل يعني اقعد شهرين ثلاثة اقعد مدة طويلة فجيت في يوم اتصلت بال- بالمستشفى ديت ففي آه، يعني شخص رد عليا ف- فقلت له ممكن بس تساعدني انا محتاجة العملية ديت بسرعة وكده فحجز لي آه، بسرعة يعني عن الوقت اللي هي ايه المفروض كنت احجز فيه ساعدني ان انا احجز بدري شويه فكلمت فبعد كده قلت له انا ان شاء الله اذا ربنا كرمني في العمليه ديت آه، هجيب آه، هجيب لابنك يعني هديه فدلوقتي جوزي آه، الحمد لله احنا ربنا كرمنا في العمليه جوزي مش موافق ان انا لا اتصل بيه ان انا اشكره بالشخص دوت انا معرفوش ده هو واحد حجز لي بدري وخلاص ولا موافق ان انا نتصل نشكره ولا موافق ان انا ايه اجيب الهديه ديت مم.
مش هو يعني زي ما حضرتك زي ما تقول ان هو غيران او حاجه مش عايز يتكلم يعني هو موظف داخل المستشفى او هو موظف في المستشفى أه.
مم.
بس فانا مش عارفه هل هل انا كده يعني ده ايه نادر ان انا قلت له انا هجيب لابنك هديه وانا جوزي طب مش عايزني لا اتصل بالشخص ده ولا عايز يبقى لينا علاقه بيه هو بيقول لي ما تعبش معانا في حاجه هو حجز لنا بدري شويه وخلاص ما احنا كده كده كنا هنحجز انا مش عايزك لا تكلمني السؤال ولا- واضح ها؟
السؤال واضح في سؤال تاني هل ده انا كده يعتبر ده نادر عليا ولا ايه؟
لا هو وعد مم.
هو ده وعد آه، طب اللي- انا دلوقتي لو انا ما- ما جبتش الشخص ده الهديه ما ينفع ان انا اطلع ثمنها لاي مثلا مسجد لاي والله هو الافضل الا الا يتعود اصحاب الاماكن آه، اللي موجود آه، مثلا في مستشفى او في مصلحه حكوميه او غيره لا يستحب لهم الهدايا آه، الملت- المتعلقه بمناصبهم حتى لا يتعود على هذا ويبدا بقى يخدم الناس فيدوله هدايا ويبدا يحتال في خدمه الناس عشان يدوله هدايا. ده افضل ان يشكر وجزاه الله خيرا انه يعني ساعدك واذا كان زوجك متحرج من انك انت تشكريه يشكره هو ياخد تليفونه يكلمه يشكره وجزاه الله خيرا. وبارك الله فيك. معايا يا اخواني فالمساله المسألة أنت أنت لازم تعيش في في بشكل قوي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك انا بقول لكم هن- هنشوف آه، بعد شويه لعل ال- بس يكون الفيلم جاهز آه، ازاي حياه الاسود منظمه جدا ومنسقه بحيث يبقوا اقوياء باستمرار بحيث يبقوا اقوياء باستمرار ما يقبلوش فيهم الضعيف وما يقبلوش فيهم اللي يضعف المجموعه طيب واللي يضعف وهو بيأدي واجبه بيساعدوه ويحنوا عليه ويلتفوا حوله الأسود الاسود ال- ال- الاسود البشعه الصعبه اه الاسود دي بتهتم ب- ب- بالضعيف منها اللي اللي وهو بيأدي واجبه يعني اللي بيأدي واجبه ده حاجه واللي بيكسل واللي بيكسل وبيحاول انه يضعف المجموعه من ناحيه اخرى ده ليه تصرف تاني خالص زي ما هنشوف بس معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله الو السلام عليكم اهلا يا استاذ محمود الاتصال انقطع للاسف آه، ف ف فبقول لكم اللي اللي اللي يج- اللي يعجز منهم وهو بيأدي واجبه بيراعوه ويحنوا عليه ويحاولوا يعالجوه اللي اللي السليم الصحيح اللي بيعمل آه، شوشره وبيعمل آه، شغب وبيحاول يعطل المسيره على طول بيتجمعوا ويطردوه بيتجمعوا ويطردوه فالمسألة محتاجة لوقفة ونظرة طب ايه اللي جابنا احنا للأسود وليه نتعلم منها ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إلا أمم أمثلكم كل دي أمم أمثلنا ابن القيم رحمه الله تعالى قال من الناس من يعدو عدوى الذئب ومنهم من يثور ثورة الأسد ومنهم من يغير غيرة الديك ومنهم من من يحقد كحقد الجمل فدول أمم أمم أمثالنا فأنت لازم تختار ليك حياة زي الشرفاء الأقوياء حتى لا تضعف حتى لا يضعف بك الحق معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا عطاء ازيك يا شيخ أمين الحمد لله عامل ايه؟
أنا كويس الحمد لله أنا بحبك في الله يا شيخ والله وأنا بحبك
آه أنا بحب أتابع برنامجك هذا خلق الله اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله
وحبيت أتكلم معاك يا شيخ والله أنا سعيد جدا يا عطاء أنت منين يا عطاء أنا من الأر... أنا مصري من ال... آه، وساكن في الأردن طيب يا سيدي ربنا يكرمك و- وتعيش في سلام وأمان وترجع لنا بألف سلامة أنت وأسرتك ج- جميعا يا رب وكل إن شاء الله المغتربين الله يجزيك الخير يا شيخ أمين وجزاكم الله يصلح ادعي لي حالك يا شيخ ها ادعي لي إني أحفظ القرآن ربنا يصلح حالك ويكرمك ويرزقك ويرزق أولادنا وإيانا حفظ كتاب الله تعالى يا رب إن شاء الله آمين يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ف عشان كده نقول لإخواننا في الثانوية العامة يا ريتكم تذاكروا كويس علشان تقدروا تخدموا نفسكم وآبائكم وأمهاتكم ومجتمعاتكم ودينكم بعد كده ده مهم جدا لازم تبقى قوي في مذاكرتك ولازم تبقى قوي في امتحاناتك ولازم تتعب وتجتهد آه، وما خلقت نصرتها للضعفاء وما خلقت نصرتها للضعفاء الإنسان اللي عايز ينتصر في حياته لازم ما يبقاش ضعيف أبدا لازم يبقى قوي باستمرار يعني و- وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل طالب مسلم وأن يلهمه الإجابات الصحيحة في امتحاناته وأن, يذك وأن, وأن يذكره سبحانه وتعالى ما نسي من, من الإجابات الصحيحة أسأله سبحانه وتعالى أن, يري أن يريح قلبهم ويهدئ أعصابهم ويؤنس نفوسهم ويشرح صدورهم وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم بردا وسلاما كل إخواني وأخواتي اللي في امتحانات الثانوية العامة وكل امتحانات الكليات القادمة أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير ويهديهم لكل بر ويهديهم لكل ما فيه رضاه سبحانه وتعالى تعالوا بقى قبل ما الوقت ياخدنا تعالوا نشوف تقريرنا النهاردة ونشوف حياة الأسود أسأل الله أن ربنا يبارك في الوقت ونلحق ناخد التقرير كامل اتفضلوا المسألة فيها فيها آه، حياة كاملة تنافس وأكل وشرب وتجهيز ل- ل- للصغار والكبار والمتوسطين آه، البالغين والمراهقين والآباء والأمهات وال- والرضع حياة مملوءة بالمخاطر وبالصيد وبال- وبالافتراس وبالشجار سواء كان بينهم وبين بعضهم أو بينهم وبين الآخرين ده جيش الأسود هنا ال ال ال الأسود حياتها كلها قايمة على الصيد الصيد لازم يكون الصيد مناسب للكل لأن الكل هياكل دول حوالي من 30 ل 40 أسد ولبؤة وطفل ومراهق لمجموعة الأسود وهنا ال- ال- مقسمين مقسمين تخيلوا بقى شوفوا ده جيش كامل شوفوا في كبير والمتوسط والصغير هنا اصطادوا آه، صيد آه، آه، الكل بيتكلب عليه شوفوا ازاي سبحان الله العظيم كله لان هو آه، دي حياة الاسود دي حياة الاسود يصطادوا والاقوى هو اللي ياكل 18 لبؤة هم اللي بيقوموا بالصيد في حياة الأسود إن آه، الإناث هي اللي بتصطاد وبتجهز الطعام للكل طيب وفايدة الذكور إيه؟ فايدة الذكور إنهم يأمنوا المكان وينجبوا الصغار ف دي مثلا أنثى مريضة ال- ال- يعني العلامات اللي موجودة في في وجهها وفي جسمها دي بتؤكد إنها مريضة بالسل شو زي بي- كلهم بياكلوا شو زي هنا بقى على بعد خمسة كيلو مترات بعيدا عن كل الأكل والشرب والهناء والضجيج ده الذكور بتحمي القطيع على بعد خمسة كيلو مترات اتنين من الذكور هم أخين واقفين بيحموه طب بيحموه ليه بعيد عن خمسة كيلو علشان ما يسمحوش لحد يدخل هذا الحمى شوف القوة ما بيستناش لما لما حد يجي يضر القطيع بإناثه ورضعه لا ده هم واقفين على بعد خمسة كيلو مترات بيعملوا آه، آه، بيعملوا حماية للقطيع كله م- من خلال ايه من خلال بث روائحهم سوائلهم بيفرزوا سوائل و بي- بي- و- بيفرزوا سوائلهم علشان علشان ي- ي- يحذروا اي حد جاي يقولوا لا احنا موجودين من خلال روائحهم اللي بيسيبوها حوالين ال- المكان هنا في غياب الذكور لتأمين ال- ال- المكان ولحمايتهم بيحصل بعض التجاوزات وناس بتتخانق مع ناس وناس ب... والقوي بياكل الضعيف هنا أربعة سابوا ال- سابوا القطيع هنا أربعة سابوا القطيع بدل ما كانوا 22 أنثى بيرعوا الأطفال وبيصطادوا الصيد أصبحوا 18 فقط مين السبب؟ الذكور المتمردة اللي هم إيه الشباب بدأوا يتمردوا وبدأ يحصل خلل في مجتمع الأسود بدأت قوته تضعف شوفوا هنا ال ال الأسد له إناث لما بتكبر الأنثى وجهها بيبيض أو رأسها بتبيض وده معناه أنها أصبحت قوية وتستطيع الصيد بسهولة لكن لكن نقصان الخبرة وقلتها بسبب الأربعة اللي مشيوا هيعمل خلل في حياة الأسود فعلا يعني حياة الأسود أو حياة الأقوياء لازم تستمتع بخبرة وتستمتع ب- بقوة وتستمتع ب- بتنظيم ما ينفعش يبقى فيها عشوائية وما ينفعش تبقى قايمة على غباء شوف هنا بتاخدهم ت- تشربهم مية عشان يت- يبردوا أجسامهم ويلطفوا عليهم بالليل المفروض ان هم هيروحوا يصطادوا الذكور مش موجودين الذكور مش موجودين الكبار والإناث اللي عندهم خبرة مشيوا ما عندهمش دلوقتي إلا اتنين عندهم خبرة شوفوا إزاي هيبدأوا بالليل يتحينوا الفرصة علشان يصطادوا هيحاولوا يصطادوا آه، الظباء وادي دي آه، اللي مسمينها آه، ذات الرأس البيضاء منتظرة أي فرصة علشان ربنا تصطاد هؤلاء.
رب القلوب وهو على شوفوا هنا شوفوا بقى عايزين يعملوا بشكل قوي وفي الغر فلازم يبقى فريق شوفوا فريق كامل رايح يصطاد يهدي العصا ولكن المرة دي انكس- انقسم الفريق رب القلوب انقسم الفريق بصوا هيحاولوا يصطادوا في الشروق هيفشلوا وفي الغروب نور هيحاولوا يصطادوا بهذا الانقسام مش هيقدروا يصطادوا ربنا المرة دي هم ضعف شوفوا ازاي نشوف فضله ملء ادي واحدة من الناس عفوه خير قاعدة وبتتحين الفرصة علشان تهجم عليهم دوما الغزالة شافتها هربت خلاص هادي الودود فضله ملء الوجود التانية مش عايزة تغلط غلطة الأولى شوفوا ازاي برضه هتجري وراها الغزالة هتجري وستبوء بالفشل خلاص وكانت النتيجة يوم صعب جديد بعد ليلة فاشلة في الصيد يوم كله جوع خلاص ال- ال- الغزلان هربت رجع القطيع باء بالفشل نقول ليه برضه لانه عنده فرقه الذكور الكبيره اللي عندها خبره مش موجوده الامهات اللي كان عندها خبره لما شافت المشاكل من ال- من الشباب المتهور مشي منهم اربعه في الصباح هيدوروا بقى على فرصة تانية علشان يصطادوا هيروحوا المرة دي يصطادوا آه، الحمار الوحشي الحمار المخطط هيروحوا يحاولوا يصطادوه بس المرة دي هيعملوا ايه الكل هيساعد شوفوا هي دي اكبر واحدة فيهم هم بقى تعلموا من فشلهم الذريع في الليلة الم- الماضية فخرجت الكبيرة وخرجت معاها اللي أصغر منها شوفوا ازاي عشان تحاول تساعدها حتى اللي مصابة بالسل الضعيفة المسكينة هتروح تساعد برضه اللي هي دي مفيش حد هي محدش هي... هيكسل هو كده من... من أين أتت القوة؟ أتت القوة من الترتيب والتنظيم والتجمع عمرنا ما هنبقى أقوياء وإحنا متفرقين عمرنا ما هنبقى أقوياء وإحنا متضادين لازم نبقى مع بعض واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب القلوب وهو علام الغيوب هنا شوفوا ازاي هيبداوا بقى ينظموا نفسهم واحده هتجري وراء آه، الحمار المخطط
ربنا الهادي الودود دي حتى حاسه بالتعب والارهاق هتقف ولكن مش هتقف آه، وقفه السلبي فارتجي ولكن بتشاهد علشان تساعد ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير هنا شوفوا ال- ال- تركيبة جسم الأسد دوما الانقضاض و- واقتناص الفرص ما ينفعش يضيع طاقته في وقت طويل في مطاردة الفريسة لازم يصطادها في حدود 200-300 متر لو زادت عن كده تبدأ الفرصة تقل وتضيع منه انت كمان كده انت فرصتك محدودة سواء كنت طالب بتذاكر او آه، واحد بيعمل شغل انت وقتك محدود وشغلك كتير لازم تستغل كل ما تملك في الوقت وفي الجهد علشان ت- ت- تنجزه في اقصر وقت شوفوا ازاي اهي مره واحده هتجري المره دي هتمسكه بقى ليه عملوا كمين أهو شوفوا ازاي الكل بيجري والكل بيساعد والكل بيحاول ومسكوه فعلا وبياكلوه وهو- وهو لسه حي بس لسه في خلل في نظام الجيش عند الأسود إلا الله اللي هو إيه؟
لا إله الشباب اللي موجود ملوش هدف ملوش وظيفة غير إنه إلا الله آه، غير إنه ياكل اللي بيصطادوا قليلين واللي بياكلوا كتير شوفوا ازاي بدأوا يتخانقوا مع بعض بدأوا يتخانقوا مع بعض فع- من منين بيجي الفشل ان اللي بيشتغل قليل واللي بياكل واللي بيستهلك كتير وده ضعف وده ضعف انت كذلك عيد النظر في حياتك وعيد النظر في طريقة آه، تنظيم بيتك وحياتك لازم الكل يشتغل ولازم الكل يسعى شوفوا ازاي اهي كله بيضرب بعض وكله بيعور بعض والوجوه بت- بتخدش وبتتخربش بسبب بقول لكم الوارد قليل والمستهلك كتير اي مجتمع في الدنيا وارداته اقل من من مستهلكاته بيصبح فيه مشكله والناس بتتعارك فيما بينها ربنا الهادي شوف ازاي كله بيتخانق مع بعض فضله كله بيتخانق مع بعض ملء الوجود 28 اسد بياكلوا فريسه واحده هتكون النتيجة ايه زي ما انتم شايفين لا يبقوا شيئا ولا يذرون ياكلوا اللحم وياكلوا العظم وياكلوا الجلد وياكلوا كل حاجة لكن لو بيصطادوا هياكلوا افضل قطع من من من الفريسة شوفوا هنا بيتخانقوا على المفاصل والعظام وال- والكوارع كل حاجة فارتجي دوما شوف ازاي هتبقى حياتهم عبارة عن صراع شوفوا والقوي طبعا مستحوذ والضعيف مسكين مش هيعرف ياكل خلاص اكلوا خلاص اتبسطوا شوفوا بعضهم بياكل والبعض الاخر منتظر الفتات وخدوا بالكم ان مش دول كلهم اصطادوا اللي اصطاد فئه محدوده وعدد قليل وفي ناس منهم جعانين لسه ما كلوش خالص ما يقدروش ياكلوا بسبب الاقوياء العجيب بقى ان الاقوياء اللي بياكلوا دول مش هم اللي اصطادوا اصلا مش هم اللي اصطادوا اصلا فده عمل خلل
إلا الله هو قوي في الأكل لكن مش قوي في الصيد ولا في ال- ال- ال- التعاون عليه هتبدأ برضو مشكلة تانية مترتبة على ال- هذا الكسل وعلى فكرة معروف ان الأسود كسلانة ما يغركوش الجري والتنطيط والشقلبازات اللي بتعملها معروف ان الأسود بتنام لها حوالي 20 ساعة في اليوم بتنام حوالي 20 ساعة في اليوم
ربنا رب القلوب اللي هيحصل بقى أيضا علام الغيوب بشروق ان كل المخلوقات بتسعى على رزقها وبتاكل وبتاكل.
يهدي العصا ربنا لكن الاسود كذلك القلوب لازم تسعى على رزقها وهو علام و- وفي عليهم عبء في الاسود شوفوا حجمهم كبير عددهم كبير جدا نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود هي- بيحاولوا يصطادوا فضله من آه، آه، خرتيت عفوه فرس النهر قصدي شوفوا ازاي فرس النهر بيحاولوا ياكلوه هم مش عارفين ياكلوه ليه لان دول ما عندهمش خبره خالص دول الشباب اللي هم عبء اساسا على امتهم دول العبء على اهاليهم دول اللي هم يعني اكل ومرعى وقله صنعه دول هم دول شوفوا هم مش قادرين ياكلوه مش قادرين يفترسوا ما عندهمش الخبره لان هم ما بيساعدوش اساسا في الصيد فبيحاولوا ايه مش قادرين ياكلوا لحمه فبيعوروه ويجرحوه علشان يمتصوا دمه ويلحسوه زي ما انتم شايفين عارفين إيه اللي هيحصل لان في خلل في هؤلاء ولانهم ضعفاء ولانهم مش قادرين يبقوا فريق كامل في الصيد هتحصل مشكله كبيره للاسود دلوقتي شوفوا ازاي في بعضهم مشي زي ما انتم شايفين كده بيمشي خلاص بيقول لي خلاص احنا لازم نصطاد عشان ناكل طب مش عايزين نصطاد يعني هو اساسا بايع القضيه وده شخصيه فاشله اللي لما بيحاول فبيتعب في في جلب رزقه وفي السعي عليه فيقوم كسلان يروح سايبه وماشي ده بقى اللي هيضعف وده اللي هتشوفه كمان شويه ايه اللي هيحصل له شوفوا بقى الخرتيت ال- ال- آه، فرس النهر هيعمل ايه شوفوا عض واحده مسكها بسبب فشلهم عض عض واحده من الابتصام اساسا بصوا ازاي مسكها بفمه ه- العضه دي ضغطتها توازي 900 كيلو جرام بصوا هيمسكها شوفوا ازاي مسكها بفمه م- ما بين فكيه و- و- و- وسبحان الله العظيم خلل شوفوا جيش قوي ولكنه مش منظم شوفوا افراده فيهم ناس كساله ففشلوا من حيث هذه الايه هذا الضعف فعضها في وجهها وفي عينيها جرحها جرح شديد هم بقى بدأوا ينشغلوا بيها وخافوا منه شوفوا ازاي هؤلاء ال 28 أسد لم يستطيعوا التغلب على فرس النهر لوحدهم بسبب هؤلاء الفشلة بسبب هؤلاء الضعفة في الجيش اللي المفروض يبقى جيش قوي المفروض جيش الأمة يبقى قوي في كل جوانبه من كل نواحيه قائد ومقود سيد ومسود لكن دول اهو شوفوا فشلوا كلهم انهم يصطادوا فريسه واحده بسبب قله الخبره والكسل وحصلت لهم آه، حصلت لهم كارثه ان ان اللي كانت بتصطاد لهم اللي كانت بتصطاد لهم اتجرحت جرح شديد جدا اتعضت في دماغها عضه شديده جدا اهي دي شوفوا ازاي مسكينة عينها اليمنى ووجهها وجبهتها يعني مصابة بشكل خطير جدا واحتمال تموت لكن شوفوا بقى اللي هيحصل في المجروحة دي الصبح بقى بيتبين بقى الخسائر بجد هيكتشفوا الخسائر اللي حصلت بسبب هؤلاء الكسالة في الجيش اللي المفروض يبقى قوي هؤلاء ال- العطالة في الأمة اللي المفروض تبقى قوية فأضعفوها صحيح ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول يا له من دين لو كان له رجال بصوا بسبب الكسل وبسبب الضعف ال- القادة والناس اللي بتصطاد بص أهو اتجرحت بصوا بيحنوا عليها إزاي بصوا بقى شوفوا انا عايزكم بقى ت- تنشغلوا بالحته الرقيقه ده اهي وبالجزء اللطيف ده شوفوا هنا آه، اخوها بي- بيمسح دمعتها وبيلعق جرحها وبيحاول يخفف عنها ألمها حتى لعقة الجرح بتألمها شوفوا مش قادرة تفتح عينيها شوفوا ازاي مسكينة خالص مجروحة شوفوا ازاي نامت مسكينة تحط ايديها على جرحها إلا آه، وفي نزيف لا إله كان لو كانت بتقول اه يا دماغي لو تعرفوا اللي فيا
إلا الله 900 كيلو جرام ضغطة فك فرس النهر على دماغها في وسط هذه الأزمة إن في خلل في الجيش جيش الأسود معايا آه وفي آه وفي ناس كسالة بياكلوا أكل ال- المجتهدين
رب وفي ثورة خبيثة القلوب مش عايزة الناس تعيش صح أنا أقصد بالثورة الخبيثة يعني الثورات المضادة من الأشرار أمام الثورات الناصعة البياض الثورة الطيبة اللي حصلت من غير ما حد يسفك دماء ومن غير ما حد يسلب حقوق ومن غير ما حد آه، بيحصل بقى آه، الثورات السيئة اللي هي آه، آه، المختفية يهدي العصا عملوا إيه بقى؟
ربنا الهادي الآلام والأحزان هم صرخوا أبوهم جه بص بقى الأب والعم جم سابوا مكان الحراسة هناك وجم لحدهم هم بيعملوا ايه دلوقتي انتوا عارفين الكل, الكل فرحان بيهم حماية زي كده اي جيش قوي وجيش صالح وجيش طيب وجيش محترم بيجي يحافظ على المساكين والضعفة من هؤلاء المتشردين ومن هؤلاء البلطجية شوفوا ازاي اول ما جم آه، آه، جت الحمايه وجم القاده ك- كله احترم نفسه وكله عرف مقامه اللي كانوا بيتشاقوا واللي كانوا بياكلوا اكل واللي كانوا بياكلوا الاكل شوف اول ما جم الكبار التانيين جريوا التانيين هربوا وهيحكموا عليهم احكام صارمه واحكام صارخه احكام قاسيه هيطردوهم بره القطيع شوفوا ازاي هيطردوهم بره مش هيخلوهم عندهم مش ه- مش هيسمحوا لل- للصف الضعيف انه يخلي الصف زيهم مش هيسمحوا للضعفاء والجهله انهم يسيطروا على الموقف ويستغلوا الناس الطيبين ويستغلوا ثروات المجتهدين ولا ي- يسمحوا لحد انه ي- يبتزهم شوفوا دول كلهم بكره الصبح هيمشوا كلهم كلهم مش هيبقوا موجودين شوفوا في الصبح بقى كله مشي اهو كله مشي خلاص ولم يبقى الا الاقوياء شوفوا دول شوفوا دول ازاي شوفوا ازاي ادي آدي ال- الاقوياء موجودين شوفوا حافظوا على صفهم ربنا حافظوا على جيشهم حافظوا على قوتهم رب الغيوب في الشروق وفي الغروب شوفوا بقى انا انا عايزكم بس تخلوا بالكم من اللقطه اللي جايه دي العصا وايه اللي هيحصل ربنا رب القلوب وهو شوفوا ال- اللي هم الاقوياء بيحافظوا على ال- المكان من الضعفاء نوره يهدي العيون هنا بقى لما لما جه الاكل واصطادوا اصطادوا بشكل قوي والكل بياكل بهدوء في وجود ال- القاده الاقوياء وجود المجتهدين شوفوا بياكلوا بشكل مريح ازاي شوفوا بياكلوا ال ال
ربنا وطردوهم الودود فضله شوفوا دول طردوهم اطرد خلاص ما تجيش تاكل للاسف وقتنا كان محدود جدا شوف هما بعد ما اصطادوا آه، آه، آه، بياكلوا التانيين ال- اللي هم العطله والكسل جايين ياكلوا طردوهم خلاص انت مالكش مكان هنا عايز تصطاد صاد لنفسك عايز تاكل انت اللي تجتهد لنفسك لازم يكون المسلم عزيز ولازم يكون قوي النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة الغ- العرض ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس اجتهد لنفسك واسعى علشان تحصل رزقك جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل وأن عزه في استغنائه عن الناس الحقيقة الفيلم كان ليه بقية جميلة إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية والتقينا في ال- الخميس القادم في هذا خلق الله احتمال أوريكم بقية الفيلم ولكن الوقت انتهى أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله نلتقي على خير لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام في كل وقت وبالذات غدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويبارك في أوقاتكم ويملأ أوقاتكم بال- بالهدى والعطر والندى ومع كل التوفيق لإخواني وأحبابي في الثانوية العامة أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يبارك فيهم السلام عليكم ورحمة الله
هذا خلق الله تأمل في
أن تعلن عن عمرة شهر شعبان لمدة عشرة أيام بصحبة الدكتور حازم شومان والشيخ أمين الأنصاري موعد الرحلة 10 7 2011 طيران أربع نجوم فقط 4600 جنيه بري فقط 3500 جنيه والمفاجأة عمرة شهر رمضان المبارك فقط 5850 جنيه والحج بأسعار ميسرة جدا بادر بحجز مكانك الآن العدد محدود للاستعلام كورنيش للسياحة 2 3 9 1 1 802 أو 012 4 5 3 3 1 2 2 أو 010 2 0 0 0 0 12 أو 2 3 9 5 8 7 8 7 المنصورة جمعية المستقبل 050 222 1306 www.waytoallah.com
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا